ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه وناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنه
أحبائنا مشاهدي قناة أهاجي أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم أحفظ الوديعة في بداية الحلقة بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب أهلا بنيافتك معانا سيدنا اهلا بيك يا مير آم، سيدنا الحقيقة آم، احنا نيافتك كلمتنا قبل كده عن مثل حلو قوي من الأمثال اللي ربنا يسوع المسيح والمجد قالها وهو مثل آه، عدو الخير لما جه يحاول يزرع زوان وسط الحنطة يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر من خلال البرنامج ان احنا مم، يعني عشان ما يبقاش فينا الناس نيام يعني يجي عدو الخير يزرع آه، هذا الزوان يعني آه، استكمالا لل- للسلسله اللي احنا ماشيين فيها سيدنا بنحاول نشوف ايه ال- ايه الحاجات اللي ممكن فعلا عدو الخير يزرعها في وسطنا و- وتتعبنا وتضر الايمان احيانا بتاعنا آه، حابين ان احنا نتكلم النهارده مع نيافتك في موضوع اعتقد ان هو بيشغل بال ناس كتيره وهو موضوع المعجزات يعني. طبعا احنا اصبح العالم مفتوح على بعضه قوي آم، آه، كل الناس بتشوف بعضها دلوقتي بقينا بنشوف الحاجات اللي ما كناش ممكن بنشوفها قبل كده واحيانا الحاجات اللي احنا بنشوفها دهيت من معجزات بتحصل آم، قدام عينينا ممكن ان هي تشكك الناس او آه، تقلق الناس حتى من الناحيه الايمانيه آم، ايه صحة المعجزات دهيت آه، ازاي ممكن ناس بتقوم بيها وهي ناس آم، ايمانها مش مظبوط او ايمانها مش ارثوذكسي زي الايمان بتاعنا فعشان كده محتاجين ان احنا نعرف اكتر موضوع المعجزة من يافتا بداية كده سيدنا ايه هي المعجزة اصلا المعجزة هي حاجة فائقة للطبيعة ومش معتادين عليها يعني مثلا لما يكون واحد مريض بيتعالج وبعدين تم شفائه نتيجة العلاج ما نقدرش نقول معجزة وإن كان ممكن بالنظرة الإيمانية نقول ربنا أكرمنا إن هو شفي لكن لما يكون واحد مرض عضال زي مثلا شلل وفجأة خف بدون علاج وحاجة كان الأطباء يتوقعون إن هو مش ممكن الحاجة دي تتصلح يبقى هنا في تدخل إلهي يبقى في شفاء بالمعجزة فعادة المعجزة بتعبر عن حاجة إحنا مش متعودين عليها وبتحصل كشيء فائق للطبيعة يعني مش ضد قوانين الطبيعة ولكنه يفوق قوانين الطبيعة مم. آه، ليه اصبحنا سيدنا او اصبح اغلبيه الناس بتجري وتلهث قوي ورا قصص المعجزات او ورا المعجزات عموما آه، وكأن دي اصبحت سمه كده ان احنا الايمان بتاعنا مش هيظبط او يتقوى الا لو شفنا معجزات او لو بقينا في عصر فيه معجزات كتير قوي هو طبعا اولا شعبنا طبيعي بيحب الحكاوي يعني يعني احيانا في الوعظه الواحد لما يتكلم في موضوع ممكن الناس تسرح منه لو قال قال لكم قصه تلاقي الناس انتبهت فالناس بتحب القصص يعني فالمعجزات قصص نمرة اتنين جايز نتيجة الضغوط حوالين الناس من كل ناحية ضغوط اقتصادية ضغوط محاربات آه، في العقيدة وفي الإيمان آه، ضغوط اجتماعية المجتمع نفسه بقى متعب فالواحد مضغوط من كل ناحية عايز ينفس ان هو يقول لينا اله فمش بيحس بالاله ده غير عن طريق المعجزة فالناس بتسعى ان هي تسمع معجزة الحاجة التالتة ممكن نقولها مش نتيجة التدين وزيادة الإيمان بالعكس ده نتيجة قلة الإيمان كأن واحد بيتعلق بأشياء المفروض الإنسان المؤمن الحقيقي مش هتفرق معاه معجزة حصلت أو ما حصلتش لأن الآية تقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى الإيقان بقى.
والإيقان بأمور لا ترى مش بالمعجزات فالمؤمن الحقيقي ما يحتاجش معجزة والسيد المسيح قال الكلمة دي لتوما لما طلب أن يشوف بعينه قال له لأنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا لم يكن.
ولم يروا أنا أعتقد وأؤمن بقداسة العذراء مريم سواء ظهرت أو ما ظهرتش عملت معجزة ما عملتش هي قديسة وأعتقد وأؤمن بوجود الله وتدبيره الحياتي سواء كان شفاني من مرضي أو سبني حسب تدبيره تكن إرادتك مم.
لكن لما يكون ال- الإيمان مربوط بالمعجزة ويبقى معناها إن أنا إيماني ضعيف جدا أو مش موجود مم.
فأنا بقول لشعبنا برضو بلاش الجري قوي ورا المعجزات لأنها مش علامة على محبتنا لله وفخرنا بيه يعني في ناس تحس بالفخر إن إحنا إلهنا هو موجود وبيعمل معجزات لا حتى لو ما عملش معجزة إحنا بنحبه وبنفتخر بيه برضه أم، احيانا وصلت لدرجه ان الناس بتربط مدى قوه الكنيسه في العصر اللي احنا بنعيش فيه ده او في اي عصر او بتقيم حاله الكنيسه الروحيه ان الكنيسه قويه او ضعيفه بهل العصر اللي احنا فيه ده بيحصل فيه معجزات ولا لا يعني هل ده اسلوب صح ان احنا نقيم بيه وضع الكنيسه الروحي او مدى قوه وارتباط الكنيسه بربنا لا طبعا هقول لك ليه في العصر الرسولي محدش يشك في قوة هذا العصر كان في مواقف ربنا بيعمل فيها معجزة ومواقف ما بيعملش يعني مثلا هيرودس الملك قبض على يعقوب مم.
أخو الرب وقتله مم.
فين المعجزة ما فيش بعدها على طول لما لقى ان دي بتعجب اليهود قبض على بطرس وحطه في خرجه.
السجن جه الملاك خرجه مم.
هنا عمل معجزة هنا يعني هل, هل ربنا كان ضعيف أو الكنيسة ضعيفة أو يعقوب يستاهل الموت وبطرس هو اللي يستاهل المعجزة الله ليه تدبيراته في عصور الشهداء ودي من أزهى عصور الكنيسة كان يوميا في ناس بتموت على اسم المسيح وربنا مش كل حالة كان يتدخل بمعجزة أحيانا بعض الشهداء كان يبعت ملاك يشفيه من جراحاته او يطفي آه، اتون النار او آه، يعمل اي حاجه آه، تبين قوه الله لكن احيانا اكتر بكتير جدا الامور بتمشي طبيعي آه، الحاكم بيعذب الشهيد وبيموته ومع ذلك مفيش حد من كل المسيحيين في اجيالهم قال ان ربنا مش موجود او ساب الكنيسه او الكنيسه ضعيفه او ان آه، ايماننا مش مظبوط او ان آه، اي معنى من المعاني السلبيه بالعكس كانوا يتمسكون اكتر بالله فالتعلق بالمعجزه فعلا برهان ضعف الايمان وقلته
هل آه، صنع المعجزة دليل على قداسة الإنسان اللي بيعملها يعني هل إن الإنسان يعمل معجزة دي دليل كافي إن ده إنسان قديس برضه مش شرط ليه لان في آه، آية قالها السيد المسيح خطيرة ومهمة إن احنا ننتبه ليها لما قال كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فأصرح لهم أني لم أعرفكم قط الآيتين دول فيهم فيهم معنى لازم ناخد بالنا منه أولا بيعملوا المعجزات باسم المسيح باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثير باسم المسيح الحاجة التانية أنه قال لهم لم أعرفكم قط بمعنى أن أنا ما عرفتكمش خالص لا أيام ما كنتوا بتعملوا معجزات ولا بعد ما انحرفتم لأن في بعض الناس يفسروا الآية دي أنهم كانوا كويسين وبيعملوا وبعد- معجزات بعد كده وحشين.
بعدين انحرفوا كان يقول لهم أنتوا كنتوا كويسين وبقيتوا وحشين لكن قال لهم ما عرفتكمش خالص حتى أيام ما كنتوا بتعملوا معجزات فممكن واحد آه، يعمل معجزات بقوة الشيطان الشيطان برضه عنده آه، قوة ملائكية بس منحرفة مم.
فمش شرط الواحد عشان يعمل معجزة ن- نفهم ان هو قديس قديس يعني يمكن هنرجع لها تاني يا سيدنا بس انا نفسي اعرف من نفسك يعني نقدر نعتبر ان قيامة ربنا يسوع المسيح والمجد هي اكبر معجزة ممكن تكون حصلت برضه لا ما اعتقدش دي اكبر معجزة ليه لان آه، كلمة معجزة يعني شيء غير عادي مم.
بالنسبة للمسيح كان عادي انه يقوم مم.
ده انا في ضميري ان المعجزة ان الله تجسد الله يبقى انسان هي دي المعجزة اللي الناس النهاردة مش فاهمينها مش قادرين يستوعبوها المعجزة ان الله يموت هو ده الشيء الغير عادي الصليب معجزة اقوى من معجزة القيامة كونه يك- يقوم ده الطبيعي لان هو قال انا هو القيامة والحياة مم.
وقال من آمن بي ولو مات فسيحيا إيش حال هو بقى كان آه، زي ما قال سفر الأعمال لم يكن ممكنا أن يمسك منه مش ممكن كان الموت يمسك المسيح لأن هو ينبوع الحياة فعايز أقول إذا الشمس أشرقت كل يوم مش معجزة ده طبيعي لكن لو الشمس ظلمت في يوم بتبقى شيء مزعج والناس كلها تضطرب وممكن الأرصاد الجوية يقولوا بعد أسبوع هيحصل آه، كسوف للشمس وتقعد بقى ال- آه، الناس في المراصد الجوية دول منتظرين.
يترقبوا الحدث وتبقى حدث عالمي محدش بيعمل كده كل يوم عشان الشمس هتشرق فده الطبيعي يعني التجسد اقوى آه، او التجسد او الموت او الصلب اقوى كمان.
لأنه حاجة غير معتادة أن الله بالنسبة يصير لربنا.
إنسان أو أن الله يموت ربنا يسوع المسيح والمجد آه، طول فترة حياته على الأرض آه، أو من بداية فترة خدمته بالأكثر هي الفترة اللي بيتكلم عنها الأناجيل الأربعة هي دي اللي سمعنا فيها عن معجزات ربنا يسوع المسيح والمجد هي دي نقطة أحيانا بتبقى محيرة شوية سيدنا يعني هل ربنا كان محتاج إن هو يعمل معجزات آه، علشان يجذب الناس ليه؟ يعني اعتقد ان تعاليمه وشخصه آه، كانوا كافيين جدا ان الناس تقرب منه كانوا كافيين جدا ان الناس تتبعه ليه ربنا استخدم اسلوب المعجزات يعني في ان الناس تجيله
هو أنا أقدر أحدد أن في أربع أسباب يخلوا السيد المسيح بيعمل معجزات أول أول سبب هو التلقائية يعني إيه التلقائية؟ يعني المسيح ده عامل زي تيار كهرباء لو أنا وصلته بلمبة هتنور مم.
عايز اتخيل كده لو واحد من جدودنا اللي ما كانوش شاف لسه شاف الكهرباء وشاف كده سلكه وصلت ل- للمبه وراحت منوره فجاه هيعتبر دي معجزه مم.
بالنسبه للكهرباء بالنسبه لنا ده شيء اعتيادي فده المسيح بالنسبه له كان عادي ان قوه بتخرج منه وتشفي الجميع لان هو الله يعني قوه اللاهوت اللي خارجه منه دي الطاقه اللي بتشع منه ماشي كده الناس تشفى على طول آه، والعجيب ان ايه انا ل- لو دخلنا مثلا في مجال آه، كهرباء شديد جدا ممكن بعض اللمبات تنور من غير ما نوصل لها سلك اللي هما بالفلورسنت دي في مناطق تلاقيها نورت لوحدها طول القطر نتيجة ان في آه، زي موجات آه، كهرومغناطيسية بتاعت الكهرباء يعني لكن لو انا حتة حديدة مش هتنور ودي عشان كده المسيح كان يمشي اللي محتاج القوة توصل له واللي مش محتاجها ما يحسش بيها مم.
يعني بعض الناس تشفى بعض الناس مش محتاجة دي فكان تلقائي شيء طبيعي ان خارج من المسيح قوة لشفاء الناس كل من لمسه شفي مم.
فدي أول حاجة يعني كأنه هو مش قاصد بقدر ما ده شيء طبيعي مم. زي المرأة نزفت الدم زي نزفة الدم لما لمسته شفيت من نزفها الحاجة التانية هي الشفقة يعني كتير من المعجزات كان يتعلق عليها من أولها أو قبل بعدها إن المسيح من أجل الشفقة يعني لما رأى الجمع قال إني أشفق على هذا الجمع مم. أو لأنه- تحنن عليه أو تحنن عليهم أو مثلا في القصة بتاعت لعازر لما رأى مريم ومرسى بتعيط بكى يسوع وأين وضعتموه وراح للقبر وخرج العازر أو مثلا ابن أرملة نايين لما رآها بتبكي تحنن ووقف النعش وقومه دفعه إلى أمه مم.
ففيها شيء لما مثلا مريض بركة بيت حسدة لما علم يسوع أن له زمانا كثيرا جه قال له أتريد أن تبرأ ففيها حتة شفقة إحساسه بالبشرية يبقى نمرة واحد التلقائية نمرة اتنين الشفقة على الجموع وعلى الناس المحتاجة ونمرة تلاتة برضه فيها حتة إظهار مجده زي ما قيل في عرس قنا الجليل هذه بداية الآيات صنعها يسوع في قنا الجليل أظهر بها مجده فآمن به تلاميذه مم.
برضه كان هو مقدر ضعف الناس ان هم مش هيصدقوا ان هو ابن الله الا لما يعمل الاعمال اللي بتدل على الوهيته ولذلك المسيح عاتبهم في الاواخر قال لهم ان كنتم ان كنت لا اعمل اعمال ابي فلا تصدقوا ولكن ان كنت اعملها فان لم تصدقوني فامنوا من اجل الاعمال على اقل العمل بيبين ان انا ابن الله ملكمش عذر ان انتم ما تقبلونيش السبب الرابع وأهمهم بقى إن أساسا ربنا يسوع جاي من السماء عشان يعمل معانا معجزات مستخبية مش هنشوفها معجزات آه، غير محسوسة زي إيه طرد الشيطان من سلطانه على البشر زي مثلا شفاء الطبيعة البشرية من الفساد عن طريق المعمودية زي ان هو هيجيب لنا جسد ودم في صورة خبز وخمر معجزة ان هو هي هيدينا حياة ابدية بعد ما كنا خاضعين ل- لحكم الموت حقيقة الحاجات دي احنا مش بنشوفها بعينينا يعني لما اقول المسيح طرد الشيطان م- مين يصدق يعني انت بتقول كلام في الهوا لما اقول غير طبيعتي الطفل ده اللي عمدناه في الميه طلع بطبيعه جديده محدش شاف حاجه بالظبط لما بنقول ده انا جسد ودم وانت شايف في الصينيه قربانه وفي الكاس ابركه فالحاجات دي غير محسوسه فربنا يسوع لانه مقدر ان احنا ضعفاء ومش هنصدق بسهوله عمل بعض المعجزات المحسوسه المنظوره يبرهن بيها على قوته في انه بيعمل معجزه فلما يقول لي انا عملت لك معجزه انت مش واخد بالك منها هصدقه مم.
والتعليم ده هنستنتجه من القصة بتاعة شفاء المفلوج اللي هو كان مسيح في المكان والدنيا زحمة ونزلوه من السقف مم.
لما نزلوه قدام الرب يسوع قال له يا ابني مغفورة لك خطاياك طبعا مغفورة لك خطاياك دي معجزة بس محدش شاف حاجة آه، واحد بيقول كلام في الهوا فاللي واقفين تذمروا وقالوا مين يقدر يغفر خطايا إلا الله وحده فقال لهم التعليم ده بقى بوضوح قال لهم أيما أيسر إيه السهل بالنسبة لكم أن يقال للإنسان قم احمل سيرك وامشي ولا يتقال له اغفر مغفورة لك خطاياك السؤال ده محدش جاوب عليه مم.
لكن تعالى نفكر في الإجابة فين إيه أنهي أسهل فعلا في نظر الناس الأسهل هي كلمة.
كلمة بتتقال مم.
كلمة بتتقال مغفورة لك خطاياك بس ورينا شطارتك وهتقدر تقومه من المرض دي الصعبة بالنسبة له. بالنسبة للمسيح العكس يشفيه من مرضه ده شيء سهل جدا بكلمة لكن يغفر له خطاياه ده محتاج الصليب مم.
فقال لهم انتوا في نظركم ان مغفورة ليك خطاياك دي كلمة سهلة الصعب ان انا اشفيه طب انا هوريكم ان انا اقدر اعمل الصعب في نظركم فده يبرهن ان انا السهل في نظركم اقدر اعمله اللي يقدر يشيل آه، حمل مثلا آه، طن هيقدر يشيل خمسة جرام فاذا كنت انا في نظركم هقدر اشفيه يبقى اذا هقدر اغفر خطايا لازم تامنوا ان انا اغفر خطايا لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر خطايا قال المفلوج لك أقول قم احمل السير وامشي لما حمل السير ومشي إذا أيوة أنت قادر إنك تشفيه يبقى أنت صادق في كلامك يبقى أنت تقدر تغفر خطايا فالتعليم ده نقدر ن- ن- نعممه على كل معجزات المسيح يقول أنا هأق- هأقيمك من موت الخطية أنا شفت حاجة يقول لي هوريك نموذج قوم ابن تيارس ابن- قوم ابن أرمات نايين وقوم لعازر نقول يا رب خلاص أنا صدقت إن أنت تقدر تقومنا من الموت أنا هجدد طبيعتك الفاسدة أقول له ما شفتش حاجة يقول لي طب أنا هشفي لك واحد أبرص الأبرص ده معناها إن جسمه تهرأ وبيحصل إن أطراف الجسم بتقع مناخير والودان الجذام والصوابع كده.
زي الجذام فمرض ملوش شفاء وان شوف الانسان الحاجه اللي ضاعت ضاعت باظت يعني حته من جسمه وقعت هنجيبها ازاي ومع ذلك المسيح كان بيشفيهم معناها ان انا مهما فسدت طبيعتي ممكن اجدد الطبيعه مم.
آه مثلا لما اشفى العميان معناها انا جاي عشان أ- ارد للبشريه البصيره وانت عندكم الاستناره اللي احنا بناخدها في المعموديه لما اشبع الجموع معناها انا جاي عشان ااكلكم خبز حقيقي اللي هو جسدي ودمي ودي موجوده في انجيل يوحنا صح 6 بعد معجزه اشباع الجموع قال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الحياة.
الحياه الابديه البائد اللي هو هينتهي اللي هو الخبز والسمك اللي اكلتوه امبارح لكن الباقي هو جسدي ودمي اللي انا هديه لكم لما حول الماء الى خمر في عرس كان الجليل كان عايز يقول انا هحول الخمر الى دم مم.
بتاع عرس كان الجليل كان محسوس طعمه وريحته ولونه اتغير مم.
بتاع الافخارستيا مش محسوس لا الطعم بيتغير ولا اللون ولا الريحه بس اللي يقدر يعمل دي يقدر يعمل بالظبط كده هو عمل دي محسوسه عشان اصدق الغير محسوس ودي في كل المعجزات ما عشان نرتقي شوية بقى يبقى يبقى بالإيمان بالظبط.
لأن الثانية المحسوسة دي مش إيمان الإيمان هو الثقة بما يرجى الإقام بأمور لا ترى لكن المعجزة لها دعوة بالإيمان دي حاجة أنا شفتها بعينيا فصدقتها لكن الإيمان معناها حاجة ما شفتهاش بعينيا وصدقتها
بنيتك ذكرت حالا الثلاث معجزات اللي ربنا يسوع المسيح له المجد عملهم كإقامة على الموتى يعني. آه، يعني هل كان هي بس الغرض الوحيد منها هو ان هو يظهر ان هو يقدر يقومنا مرة تانية او يعني ي- يخلينا ننتصر على الموت يعني اصل يعني هو كتاب واضح ان هو وضع للناس آه، ان يموتوا مرة تانية ليه ربنا اختار مثلا الثلاثة دول بالذات هو اللي قومهم مع ان اكيد كان في مئات بيموتوا طبعاً.
كل يوم في اثناء وجود ربنا يسوع المسيح على الارض يعني طبعا مش- المسيح ما كانش جاي عشان يغير القوانين اللي هو اصلا وضعها وضع للناس ان يموتوا مرة ده قانون ربنا عامله وهيمشي الى المجيء الثاني فهو مش جاي عشان يكسر القوانين ويغير الدنيا لكنه جاي علشان يخلص الانسان عشان كده زي ما حضرتك بتقولي ان في مئات الناس كانوا بيموتوا كالعاده والمسيح عايش على الارض ما قومش غير ثلاثه منهم مم.
بل ان مثلا من ضمن الحاجات ان في معجزه اقامه لعازر لعازر كان في القبر والقبر معناها بره المدينه في المدافن معناها كان في ميتين كتير بالظبط ولذلك ده الميت الوحيد اللي المسيح قال له لعازر بالاسم بالاسم.
هلم خارجا ان كان حد تامل وقال لو انه قال ايها الشاب لك اقولكم كان كل الميتين قاموا الشباب فنده له بالاسم من وسط كل الميتين معناها ان انا مش جاي عشان اكسر القوانين وابوظها ده انا جاي علشان اديكم تعليم ان انا قادر ان اقيمكم من موت الخطيه سواء كنت آه، لسه ميت دلوقتي زي ابن تايروس او ميت بقالك خمس ست ساعات زي آه، ابن ارمنتنايين او بقالك اربع آه.
ايام وانتن يعني آه، الواحد بقت ريحته في الخطيه فاحت هقدر برضه اجددك واصحيك واقيمك من موت الخطيه فكانت عينه مم.
يبرهن ورجعوا ماتوا تاني بقى ورجعوا ماتوا تاني الوحيد الما- اللي مات وقام ما ماتش تاني هو الرب يسوع مم. آه طب آم، يعني معجزة العذر بالذات هي المعجزة الوحيدة اللي ذكر ربنا يسوع المسيح والمجد صلى قبلها يعني عادة احنا بنقول آه، ان ربنا يسوع هو لوحده اللي كان في اي معجزة بيعملها ما, ما كانش حد بيشوفه يقف يصلي الاول وبعد كده المعجزة تتم بقوته الذاتية او بسلطانه الذاتي هو بيعمل المعجزة اشمعنى معجزة العذر بالتحديد هو اللي واقف ربنا صلى قبلها
هو طبعا آه، السيد المسيح لما بيصلي الصلاة بتاعته دي ليها بعدين لازم نفهمهم ان هو من جهة الوهيته يتكلم مع الاب كنوع من الحوار والمناجاة والحوار بين الابن والاب ده كائن منذ الازل والى الابد مم.
والروح القدس يعني ال- الثالوث القدوس يتكلم مع معا منذ الازل والى الابد وعشان كده بنقول ان الله آه، متكلم وسميع
مفيش آه، صفة استج- استجابت استجبتش عليه عليه فهو منذ الأزل يتكلم ويسمع يتكلم مع مين مفيش آخر مفيش إله آخر فالكلام جواه لأن الثالوث ده جوهر واحد لكن في الآب غير الابن غير الروح القدس مم.
بيتكلموا مع بعض فلما الاقي المسيح متجسد يتكلم مع الآب مش هستغربها مم.
بيتكلموا مع بعض والجانب الآخر هو النسوت إن المسيح لأنه صار إنسان حقيقي مش مجرد تمثيلية فكان من آن لآخر يت- يتكلم مع الآب ك- بيصلي صلي زي ما احنا بنصلي لأن مفروض إن ال ال الإنسان التقي يصلي مش حال الله المتجسد ما يصليش مم.
هو هو انسان حقيقي فكان من ان لاخر يصلي يقضي الليل كله في الصلاه لله لما طلع فوق الجبل يصوم 40 يوم وكان يقضيهم في الصلاه فما ما فيش استغراب انه يصلي جايز السؤال بتاعك ان طب ليه صلى قبل المعجزه؟
بالظبط
اولا بيعلمنا الصلاه ان احنا نيجي في ضيقه وزنقه نتكلم مع الله وناخد المعونه بتاعته نمره اتنين بيعلن ان هو ما هواش منفصل عن الاب ما هواش بيعمل المعجزات دي بقوته الذاتيه التي هي غير قوه الاب لا آه، مهما عمل الاب فذاك يعمله الابن ايضا لان احنا بنعمل مع بعض مم.
يقول لك لا يقدر الابن ان يفعل شيئا من ذاته ان لم يرى الاب فاعله معناها ان انا مش منفصل عنه احنا الاثنين مع بعض فرفع عينيه للسماء وقال ايها الاب اشكرك في, في كل حين لك- لانك سمعت لي في كل حين مم.
وانا اعلم انك تستجيب لي ولكن من اجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا انك ارسلتني يبقى بيتكلم هنا عن إرساليته في الناسوت في, في التجسد حسب الجسد ولما قال هذا تكلم بقى بسلطان لعازر هلم خارجا فبان هنا سلطان لاهوته فبان الناسوت وهو بيصلي وبان لاهوته وهو بيؤمر الميت انه يخرج من القبر للأسف سيدنا بنلاقي إن في الوقت اللي كان فيه شخصية زي نيكوديموس لما جه يكلم ربنا وبيقول له إن إن إحنا واثقين إن اللي يعمل الأعمال دي هو أكيد من عند ربنا آه، بنلاقي إن بعض الطوائف المؤمنة أو المسيحية يعني آه، هي نفسها أحيانا بتشكك في بعض المعجزات اللي ربنا يسوع المسيح قام بيها إما بترجع إن هي كان في بعضها بالإيحاء مثلا أو حتى بتنسب أحيانا بعض المعجزات حتى القديمة في الكتاب المقدس من العهد القديم إن حتى شق البحر الأحمر مثلا ده كان نوع من أنواع الطبيعة أو في رياح هي اللي قسمت ال- المية آم، أو لما ربنا خرج آم، مثلا آه، الشياطين من على المجنون اللي كان في ال- كرة الجبريين ده إن هي حاجات بالإيحاء مثلا يعني ازاي احنا نقدر نرد عليهم و... وازاي انسان مسيحي يصل فكره ان هي المعجزات اللي ربنا عملها ممكن تكون كانت بالايحاء يعني.
هو طبعا الاتجاه ده موجود نتيجة العقلنة يعني في ناس يقول لك المعجزة ضد العقل فلأن هو مؤمن يعني جايز لو غير مؤمن بيقول لك الكتاب المقدس كله تخاريف ويبقى خلص من القصة لكن لأن هو مسيحي ومؤمن فيبتدي يحط لها تفاسير عقلانية يقول لك ده بالإيحاء ده ده كانت ظروف الطبيعة ده ده في قصة البحر الأحمر زي ما أنت بتقولي آه، في ناس قالوا ده ال- المد والجزر بتاع القمر وموسى عارف رغم عدهم في بطن يعني آه، بيقعدوا يشوفوا لها تفاسير علمية عقلانية مش إيمانية لكن طبعا آه، السؤال ازاي العذر يقوم من القبر بالإيحاء يعني واحد ميت بقاله أربع أيام وأنت ازاي يقوم بالإيحاء ازاي واحد مولود أعمى تتعمل له عينين بالإيحاء ازاي مثلا آه، واحد ابرص مرض وقتها ما كانش فيه علاج ولا شفاء كانوا بيعزلوهم في جو في معسكرات بره المدينه لغايه ما يموت ازاي بلمسه يشفى ازاي ازاي يحول الماء لخمر يبقى طعمه خمر في بق الناس بالايحاء فطبعا لا ما- تفسير ما- مش مش مقبول لابد ان احنا نعترف ان في قوه الهيه عملت هذه المعجزات
يعني مش لازم كل حاجة تكون خاضعة للتفسير العقلي يعني آه، لازم يبقى فيها جزء أنا عايز ايماني أقول يعني ينبغي على الإنسان إنه يتضع قليلا ويقول إن في أمور حتى مش غير المعجزات في الحياة الطبيعية ما زلنا مش عارفين نفسرها آه، وفي حاجات لسه مش عارفينها ما اكتشفناهاش العلماء لسه شغالين ليل نهار في أضخم المعامل ومراكز البحوث عشان يكتشفوا حاجات في جسم الإنسان آه، فإذا كنا إحنا في حاجات خاضعة للمعرفة العلمية لسه ما وصلنا لهاش إشحال السوبر ناتشرال بقى اللي هي حاجات اللي فوق الطبيعة إزاي يعني الواحد يتفلسف وعايز يتدخل ويفسر كل حاجة حسب مزاجه آه، دايما في آية قالها معلمنا بولس أنا يعني هاخد بس منها كلمتين بالإيمان نفهم بالإيمان نفهم يعني إيه إحنا بن- بنفهم المفروض بالعقل مش بالإيمان فقال لا العقل هيديك حتة صغيرة من الفهم الإيمان هيديك حتة أس- أوسع في حاجات أفهمها بعقلي في حاجات أفهمها بالإيمان زي بالظبط العلاقة بين عينيا والنضارة يعني أنا في كلمات هقراها بعينيا لأنها كبيرة وواضحة وفي كلمات دقيقة هقراها بال- بالنضارة هتوريني أحسن وفي حاجات هشوفها بالميكروسكوب كان مش با... مش ممكن اشوفها بعينيا المجرده العين المجرده تشير الى العقل والميكروسكوب بيشير الى الايمان ان في حاجه انا مش قادر استوعبها بعقلي شفتها بحاجه تانية هي الايمان لا يوجد تضاد بين العين والميكروسكوب بالعكس ده دي بتكمل دي وكذلك لا يوجد تضاد بين العقل والايمان بالعكس في حاجه انا مش عارفها بالعقل اعرفها بالايمان انا حتى بالتشبيه اللي نيافتك بتقوله يعني حتى في الظواهر اللي حوالينا اللي احنا مش قادرين ندركها في ناس برضو ممكن تدرك حاجات وناس تانية لا ممكن يعني عشان كده في ناس متهيألي برضو عندها إيمان وناس تانية لأ حتى الإيمان نفسه متدرج مش كده؟
إيه، هاخد كلمتي دي واقول ايه ان مثلا الطبيب يفهم في تفاصيل المرض لو دخل له مريض متعلم معاه دكتوراه في الهندسة بس هو دماغه مش في الطب خالص ما بيفهمش خالص في الجوانب دي في ناس تبقى قارية وفاهمة لكن في واحد هو دماغه في الرياضيات البحتة وملوش دعوة خالص بالحتة البيولوجي فالدكتور يحاول يفهمه يقول له بقول لك يا دكتور انت انا مالياش في الحاجات دي اعمل اللي عايز تعمله خرط وقطع وطلع وارمي وريحني فهو سلم نفسه بالايمان مش في الله بقى في الدكتور مم.
وبعدين الدكتور كتب له روشتة انا لا اعرف تفاصيلها عندي ايمان في الدكتور وانا رحت وديتها للصيدلي انا مش فاهم هو هيقراها صح ولا غلط بس انا متاكد ان الصيدلي ده هي... هيديني الدواء الصح واخد الدواء بالايمان والثقه في الناس دي كلها من غير ما اراجع عليهم لان ده مش تخ... مش تخصصي مم.
نيجي عند ربنا بقى نقول له لا احنا عايزين نفهم انت بتعمل ايه مم. آم، يعني أنا للأسف وقت حلقتنا خلص يا سيدنا آه، طبعا لسه موضوعنا ما خلصش آه، لسه بدري شوية عليه آه، بشكر نيافتك جدا يا سيدنا في نهاية الحلقة أحب أن أنا أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقة انتظرونا في حلقة أخرى نكمل مع بعض موضوع المنجزات نشكركم ونشوفكم